بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات الشور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا آمين آمين آمين ثم أما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لقاء منفرد رايت انه من المناسب ان نتكلم فيه وعنه في هذه الليله المباركه وموضوعنا عنوانه ماذا بقي من البر ماذا بقي من البر اتوجه بهذا الموضوع الى من فاته بر والديه في حياتهما فمات ولم يكن قد احسن اليهما وايضا اتوجه به الى من اراد ان يوصل البر والاحسان الى الاب والى الام بعد ان ماتا بعد ان كان بهما بر في حياته فها هي امور تفعل يصل ثوابها الى الوالدين بعد الممات ان شاء الله فيا من فرطت في حق ابويك في حياتهما ما زالت الفرصه سانحه امامك ما دامت فيك دماء تدفق وروح تسري في بدنك وقلب ينبض فلا تيأس ولا تقنط فأبواب الخير ها نحن نفتحها لك وسبل الرشاد ها نحن نطرقها سويا وندلك عليها طيب يا عم الشيخ ماذا بقي من البر لماذا هذا الموضوع الان الجواب لامرين الامر الاول لان الاسئله تكثر في هذا الموضوع يا شيخ أبي مات وعليه صيام أيجزئ أن أصوم عنه يا شيخ أبي مات وكان من المفرطين هل يجزئ أن أقرأ القرآن وأهب ثوابه لأبي هل يجوز أن أعتمر عن أمي أحج عن أمي هل بقي من البر شيء يجب علي في حق أبي وأمي بعد أن مات الجواب نعم الجواب نعم الدافع الثاني لي للحديث في هذا الموضوع هو أن في شهر مارس شهر ثلاثة وفي شهر مارس ابتدع المصريون إلا من رحم الله منهم بدعة عيد الأم وعيد الأم بدعة ونحن لا نعرف من الأعياد إلا الأضحى والفطر أما عيد ميلادك عيد جوازك عيد الأم عيد كذا عيد كذا عيد الحب كلها ضلالات وكلها اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان طيب ماذا بقي من البر الجواب أولا يجب عليك أن توصل البر بعد موت الوالدين أولا بالاستغفار لهما وطلب الرحمة لهما بعد موتهما بل وفي حياتهما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واجب عليك أن تستغفر للوالدين بعد أن مات وقل فعل أمر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم آباءنا يا رب اللهم آمين وها هو نبي الله نوح أول نبي مرسل قال ودعاؤه في القرآن رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا كان بيستغفر لأبويه سيدنا نوح رب اغفر لي ولوالدي ولد بار وها هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يدعو والدعاء مسجل في القرآن رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب من البررة وجدير بالولد أن يستغفر لوالديه فإن العبد إذا مات نفعه استغفار ولده له إن العبد إذا مات نفعه استغفار الأولاد له روى الإمام أحمد في المسند بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول له باستغفار ولدك لك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب سبحان الله العظيم كذلك في الحديث الصحيح المشهور ما يدلل على أن الأب والأم ينتفعان باستغفار الولد لهما وأعني بالولد الذكر والأنثى الولد والبنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها وولد صالح يدعو له والسؤال وهل يستغفر الولد للوالد المشرك واحد يهودي وأسلم جاء أبوه اليهودي مات أبوه كافر يستغفر له الجواب لا لقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم طب واستغفار سيدنا إبراهيم لأبيه كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي يا واحد من حق الوالدين عليك بعد موتهما الاستغفار وطلب الرحمة لهما ثانيا ترك النياحة عليهما أبويا مات ما عدش أنوح بقى يعني أدعو بدعوة الجاهلية ليه كده يا رب هعترض على قدر الله لكل أجل كتاب لله ما أعطى ولل... وله ما أخذ مش كده وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب سبحان الله العظيم لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أربع حاجات من أمر الجاهلية موجودة في المسلمين طبعا مش على مستوى الأمة موجودة في بعض المسلمين إيه الفخر في الأحساب الفخر بالأحساب أنا ابن الحج فلان أنا ابن المعلم علان إحنا سياد البلد إحنا مش عارف إيه الفخر بالأحساب موجود ولا مش موجود موجود انت ابن مين في مصر الطع الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب طعن في الأنساب له احتمالين الأول أنه يرمي إنسان بأنه جيء به من حرام وده موجود ده في بعض الناس هزارهم مع بعض عبارة عن قذف الأمهات بالزنا يقولوا يا ابن فلانة يا ابن كذا بيهزروا مع بعض وهم مجموعة سفلة موجود ولا مش موجود موجود أو الطعن في الأنساب برضه معايرة الولد بمهنة أبيه لو كانت مهنة بسيطة يقول له يا ابن العربجي يا ابن الحلاق الحمير يا ابن كذا موجود برضه ولا مش موجود موجود أي نعم الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنياحة ده من أمر الجاهلية وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب أدي حال النائحة في الآخرة عليها سربال قطران الجلبية معمولة من الزفت وبعدين فيها جرب كل سنت في جلدها في جرب تخيل منطقة فيها جرب وتحط عليها زفت أي ألم وبعدين على جهنم بقى النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والنياحة تدخل الشياطين إلى البيوت اسمع أخرج مسلم في صحيحه الحمد لله كلها أحاديث صحيحة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة ما هو من أهل مكة أصلا ومات بالمدينة غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث به قالت فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصعيد مش من الصعيد بتاعكم الصعيد يعني أعالي المدينة تريد أن تسعدني تسعدني يعني تساعدني في النياحة ما الحريم بيعملوا كده مش كده لا واحدة جوزها مات وقعدت تعيط بلا ساعتين تعبت من العياط أختها لسه واصلة أول ما توصل تحمل قعدة ويك ويك ويا لهوي ويا جملي واتخطف بدري حتى لو اتهدوا من كتر النياحة واحدة لازم ايه تقول حاجة تسخن القعدة عشان تظهر يعني اه فالمرأة عايزة تساعدها قالت فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه وكررها ثلاثا قالت فكففت عن البكاء فلم أبكي يبقى النياحة من الكبائر تعذب صاحبتها في الآخرة تدخل الشياطين إلى البيوت لأن النياحة حتما معاها سخط على الله وليه كده يا رب ده سايب قطط مغمضة ما الناس زي العفاريت ما لسه صغار مش ده سخط على الله ده يجيب الشياطين على طول ثم النياحة على الأب والأم من العقوق ده عقوق البر ألا تنح عليهما بعد موتهما ليه اسمع الحديث ده بقى عشان تعرف ليه بس صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه والرواية الأخرى إن الميت يعذب بما نيح عليه يبقى البكاء في الحديث الأول معناه إيه النياحة النياحة مش أي بكاء الميت يعذب ببكاء أهله عليه طب هو ماله أولم يقل ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى قال أهل العلم إن الميت يعذب بما نيح عليه إذا كانت النياحة من سنته ولا ينكرها ويوصي بها مش كده إنما راجل صالح قال أنا بريء قدام ربنا هو من اللطم وشق الجيوب ونشر الشعور أنا بريء هل يتأثر بنا بنياح النائحة هو ماذا هنا نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى إنما هو من سنة النياحة يوم ما بنت جوزها مات وقعدت تلطم والناس هدوها قال لنا سيبوها الله قلتهم يا بنت قلتهم خذي راحتك يبقى النياحة من سنته ها؟ هي لما كان بيموت لها ميت كانت بتلطم وتشق هدومها النياحة من سنتها هي بتوصي بالنياحة يا ولاد لما اموت صوتوا علي والله العظيم في نساء بتقول كده ولا قلت كتير قوي ان واحدة كان عندها ثلاث اولاد قالت لي ادعي لي ربنا يكرمني ببنت هموت على حتة بنت نفسي في بنت قلت لها ليه قالت عشان لما اموت تصوت عليا الله اهو دي بقى تعذب واضح يبقى البر بعد موت الاب الرضا بقضاء الله مش كده ما تنحش طب ما عيطش يعني ابكي هو انت مخلوق من حجاره هو انت ماده خلقك كدت من الحديد انت بني ادم وبتحب والدك طبعا وبتحب والدتك وده حب فطري ده انت لو ما بكتش عليهم نعاتبك ونرميك بالجفاء والجحود اسمع روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أبي سيف القين القين يعني الحداد واحد حداد اسمه أبو سيف وكان ذئرا ذئرا يعني زوج المرأة اللي رضعت ابن النبي زوج المرأة المرضع اسمه ايه ذئر وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام زوج المرأة اللي رضعت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن يعني فقبله وشمه ثم جعلت عيناه تذرفان وإبراهيم يجود بنفسه ابنه بيموت خده في حضنه كده النبي وقبله وشمه ها وابنه روحه تقعقع فأخذت عين النبي تذرفان تهطلان بالدمع فقال ابن عوف وأنت يا رسول الله قال يعني كأنه بينكر ده أنت أستاذ الصبر وأنت يا رسول الله قال إنها رحمة يا ابن عوف ابني إنها رحمة فكررها ابن عوف ثانية وأنت يا رسول الله قال يا ابن عوف إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون يبقى مش من النياحة أنك تبكي أنك تدمع النياحة أنك تسخط على قدر الله لو فعل يبقى أنت عق يبقى من البر بالأب والأم بعد الموت أن تسلم لقدر الله إنا لله ها وإنا إليه راجعون ثالثا من حق الأب والأم علينا بعد موتهما قضاء الدين عنهما خدوا بالكم يا اخوانا الحقوق دي ضيعه والله ده احنا عققناهم وهم أحياء وعققناهم وهم أموات قضاء الدين روى الإمام البخاري في صحيحه في قصة مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن عمر قال لولده عبد الله يا عبد الله انظر ما علي من الدين شوف يا ابني علي دين قد ايه عمر مديون امير المؤمنين اللي بيحكم الجزيرة العربية كلها ومصر وليبيا و... عمر اللي بيحكم الشام اللي ملكه وصل إلى إيران اللي هزم فوق الفرس والروم ميت مديون مديون قالوا فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا مديون بستة وثمانين ألف درهم اللهم ارضى عن عمر ده دليل الأمانة قال يا ابن عمر إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم شوف كده في عندك فلوس عند إخواتك عند عمامك عند أخوالك ولاد عمامك آلي اللي من العصبة نعم فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب العيلة بتاعتي بقى الكبيرة فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش بلدي ولا تتعداهم إلى غيرهم فأدى عنه من بعد موته يبقى سيدنا ابن عمر كان بار بأبيه قضى الدين عنه بعد موته النهاردة يقول لك يا ابني أنا أبوك لي عنده ألف جنيه ومعايا شهود فلان وفلان وفلان وادي ورقة اهي وادي بصمته وادي امضته يقول لك عايز الألف جنيه روح له الطرب روح له ماليش دعوة أنا خدت منك حاجة آه بس ده, ده دين على أبوك وأنا مالي روح له خدهم منه في الآخرة هياخدهم فعلا في الآخرة حسنات وأبوك هياخد من حشاياك حسناتك بعقوقك له لأنك ظالم لأبيك فدي حقوق أنت ضيعتها لا سيما لو تملك الأداء وهذا جابر بن عبد الله وحديثه أخرجه البخاري في صحيحه قال جابر أن أباه توفي وعليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود أبوه مديون بمقدار من البلح لواحد يهودي فاستنظره جابر استنظره يعني طلب منه مهلة سيدنا جابر أبوه مات وساب له تسع إخوات بنات وكان صغير اديني فرصة طيب فاستنظره فأبى اليهودي أن ينظره يهود يا عم عايز يحجز على البيت أبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إلي اشفع لي عند اليهودي ده فكلم النبي اليهودي ليأخذ تمر نخلة بالتي له فأبى ما قبلش شفاعة النبي هو ليه كام يا جابر ستة وثلاثين وسق من تمر قال له طيب فدخل النبي ومشى بين نخل جابر جابر ليه حائط بستان صغير في كام نخلة ما يكفوش لو حصد مش هيكفي فمشى النبي في النخل ثم قال لجابر جد له فأوفي جد اقطع بلح وعبي واديله حق فجده بعدما رجع رسول الله فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا الضعف فاضل فجاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال النبي اذهب وأخبر عمر قولوا الحكاية دي فأخبر ابن الخطاب بذلك فقال عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله ليباركن الله لك فيها اللهم صل على محمد دي معجزة من معجزات النبي وهذا الحديث فيه فوائد الفائدة الأولى فيه صورة من بر الولد بالأب لما قضى عنه الدين اثنين فيه دليل على جواز التعامل بالبيع والشراء والإقراض والاستقراض من اليهود ومن النصارى مش كده سيدنا جابر أبوه كان مستلف منين من واحد يهودي والنبي مات ودرعه مرهونة عند واحد يهودي يبقى التعامل معهم بالبيع والشراء لا شيء فيه إطلاقا واضح ثلاثة في هذا الحديث دليل على جواز التبرك بآثار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل في البستان في بركة ليه لما النبي مشي فيه والتبرك بأثر النبي هذا معتقد أهل السنة بس أين أثر النبي الآن ما عادش ها لكن افرض جبته موجود ألبس ها شعراية من لحيته موجود أستشفي به أحطها في الماء وأشربها أتداوى هذا ثابت بنصوص كثيرة واحنا عملنا درس عن التوسل الممنوع والتوسل المشروع والتبرك الممنوع والتبرك المشروع أربعة في هذا الحديث دليل على شفقة النبي بأمته وعلى لطف النبي بأمته وعلى تواضع النبي مع أمته يقول له معلش اشفع لي عند اليهودي النبي محمد ما يقولوش أنا أروح لواحد أنا و... متواضع شفيق كما قال ربنا عن حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم وها هو عبد الله بن الزبير يقضي الدين عن والده الزبير بعد موته أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني معركة الجبل مات فيها ألوف من الصحابة والتابعين ولا داعي للخوض في تفاصيله سيدنا الزبير قال هاتوا لي ابني عبد الله جاء عبد الله فقال يا بني يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا, أرى لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما أنا يا ابني حاسس إني هتقتل في المعركة دي وإن من أكبر همي لديني شوف الصحابة همه إيه قبل ما يموت إنه عليه دين لأن الشهيد محجوب عن الجنة حتى يقضى دينه سبحان الله هم كبير الناس ورطة نفسها في ديون ملهاش لازمة يدين نفسه عشان يجيب تلاجة بدورين ويجيب غس بوتاجاز يشيل ديك رومي يتشوي فيه وخروف وهو مراته ما بتعملش حتى عصفورة وكله بالقسط ليه سبحان الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يا أخي وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقى أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا قال يا بني بع مالنا فاقضي ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني لولد عبد الله بن الزبير أحفاده وأحفاد ابن الزبير ما لهمش في الميراث لأنهم محجوبون بالآباء يبقى الوصية لهما ص- لهم صحيح قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه يأكد اوعى تنسى الدين الدين أهم حاجة يؤكد فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي قال عبد الله فوالله ما دريت ما أراد حين قال فاستعن عليه بمولاي حتى قلت يا أبتي من مولاك قال الله الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض دين الزبير فيقضيه الله سبحانه وتعالى أمور تيسر سبحانه وتعالى فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودار دارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر دول مساب كتير اهو لا ما يعملوش حاجة لأنه مديون بكام باتنين مليون ومتين ألف قال وإنما كان دينه الذي عليه دين باتنين مليون ليه ابنه بيقول لك وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بمال فيستودعه إياه يا زبير معي عشر تلاف جنيه عنهم أمانة عندك فيقول لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة طب ليه يقول كده لأن المؤتمن غير ضامن تقول لي عين معاك الخمس تلاف جنيه دول اتسرقوا من شرعا ملكش حاجة لا سيما لو سرقوا بدون تفريط مني المؤتمن مش ضامن فالزبير يقول له لا مش أمانة ده قرض سلفة عشان في كل حال يبقى واجب عليه ايه يرجعه ده من ورعه من تقواه قال وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا شيئا عمر أبويا ما كان أمير ولا وزير ولا حاجة إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه قال عبد الله فحسبنا ما عليه من الدين فوجدناه ألفي ألف ومئتي ألف الألف ألف يعني كام مليون ألفي ألف يعني كام اثنين مليون ومتين ألف لأنه قال ومئتي ألف قال فلقيني حكيم بن, حز... بن حزام فقال يا ابن أخي شوف بقى الصحابة شوف الصحابة مع بعض شوف ال... رعاية أولاد صاحبك بعد موته يا ابن أخي كم على أخي من الدين قال فكتمته وقلت مئة ألف ما حبش يقول له الرقم قال والله ما أرى أن أموالكم تسع لهذا الدين قال فكيف الحال لو عرفت أنه ألفي ألف ومئتي ألف قال ما أراكم تطيقون هذا قال فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي في روايات بتقول أن حكيم سد نصف دين الزبير وحده قال له أنا علي مليون ومئة ألف مليون النهاردة يبقى أخوه شقيقه كمان يموت وقد قطعته الديون ولا ينظر إليه أبوه مديون والتاني منعم ومعاه فلوس على قلبه ولا يعطيه فلس احنا في زمن الجحود والعيب في الناس لا في الزمان بالطبع أي نعم قال وكان الزبير اشترى الغابة أرض في المدينة اسمها الغابة اشتراها بكم؟ بسبعين ومائة ألف مئة وسبعين ألف فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف شوف البركة أبوه اشترى الأرض بمية وسبعين ألف هو باعها بمليون وستمائة ألف هو عنده قطعتين أرض ده جزء منها بس سبحان الله العظيم هو يا مولى الزبير اقضي دين الايه الزبير والنبي قال فيما رواه البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله وكان الزبير من الصنف الأول فأدى الله عنه قال ثم قام ابن الزبير فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة فقام إليه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم قال ابن الزبير لا قال إن شئتم جعلتموني في من تؤخرون أنا آخر واحد أنا مش غريب شدولي بعد سنة بعد اتنين بعد عشرة خلوني في الآخر قال ابن الزبير لا قال فاقطعوا لي قطعة ادوني كم متر من الأرض دي اقطعوا لي قطعة قال ابن الزبير لك منه ها هنا إلى ها هنا فرضي فباع منها من الأرض بقى فقضى دين أبيه سبحان الله الأرض الأولى شدت 2 مليون و 200 ألف وبقي منها لسه فاضل فيها كمان حتت ما اتباعتش يعني باع جزء سد الدين كله وفضل في الأرض جزء لسه أربعة أسهم ونصف باع منها سهم لعمر بن عثمان بمائة ألف وآخر للمنذر ابن الزبير بمائة ألف وثالث لابن زمعة بمائة ألف وبقي منها إيه؟ سهم ونصف فقدم على معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين فقال وأنا آخذ السهم والنصف بمائة وخمسين إيه؟ ألف كده سد الدين وفي مكسب كم؟ 450 ألف ولسه الزبير ليه إيه؟ حتة أرض ثانية وليه في مصر بيتين بيت وفي البصرة بيتين وفي المدينة حوالي 11 بيت باع ده كله بقى باع ده كله ومكث لمدة خمس سنين يصيح في الناس في موسم الحج من كان له دين على الزبير فليوافني كل سنة خمس سنين حتى لم يأتيه أحد فقال لأولاد الزبير هلموا نقسم الميراث قسموا وكان للزبير أربع نسوة وكان الزبير موصب تلت الترك كمان فأصاب كل امرأة ألف ألف ألف ألف ومئة ألف يعني وزع على أربع نسوان ونسوان لغة عربية فصحى الثمن مش الثمن الثمن من التركة كان ايه بقى كل واحدة خدت مليون ومتين ألف يبقى التمن كان كام أربعة مليون وتمنمائة ألف ده التمن بس وما بقي من التركة بالملايين سبحان الله شوف الفوائد في الحديث ده بر ابن الزبير بأبيه لما الزبير أخذ أموال الناس يريد أداءه شوف ربنا أدى عنه إزاي لما كان بيتقي الله وبيقول القول السديد شوف ربنا حفظه في ذريته إزاي شوف ربنا حفظه في ذريته إزاي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا تجد النتيجة في سورة الكهف وكان أبوهما صالحة وتجد النتيجة في قصة وفاة الزبير ها ابن العوام أي نعم صلوا على رسول الله رابعا من حق الوالدين علينا بعد الممات أن نوفي بنذرهما إذا مات الوالدان أو مات واحد منهما وكان قد نذر نذرا في طاعة ومات قبل أن يؤدي واجب على ولده أن يؤدي عنه روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عباد الأنصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعده أبويا مات وعلي نزل أوفي عنه ده حقه علي ما هو دين لربنا زي ما مطلوب مني أقضي ديون العباد مطلوب مني أقضي ديون الخالق أبويا مات وعلي كفارة يمين أطعم عنه الله مات وكان عليه كفارة ظهار أؤديها عنه مات وعليه كفارة جماع لزوجه في نهار رمضان أؤديها عنه ده واجب علي ده من البر أيضا أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء خامسا من حقوق الوالدين علينا بعد الممات صلاة الولد على والديه بعد مماتهما تصلي انت امام لو امكن او تصلي جنازه اه والله العظيم مآسي تلاقي يحط يدخل ابوك جامع يشيل الخشبه يدخلها الجامع ويجري يقف بره وعمال يعيط بره ويشرب سجاير خش صلي جنازه يا ابني لك مش قادر مش قادر بتشوفوا المناظر المقرفه دي ولا لا مناظر مقرفه قمة العقوق يا أخي إيه ده صلي عليه إذا أمكنك أن تصلي على الوالد أو الأم صلاة الجنازة كإمام افعل ذلك وذلك ما لم يكن هناك إمام أعظم للمسلمين أو من يقوم مقامه ولا يمنعك من ذلك جيش بقى امام الجامع موجود تقول له انا هصلي لازم تستاذنه الناس فاهمه كده بالدراع ابويا بقى يلا صلي جهل لا يؤم احد احدا في سلطانه الا باذنه ده كلام النبي انا امام المسجد جيش تصلي بالناس الا باذني لو جه اكبر العلماء لا يصلي الا باذني ده الأدب فأنا أصلي عشان أبويا اللي مات استأذنت الإمام استأذنت وقال لي لا ما تصليش إمام يبقى أنت جاهل هو اللي يصلي فإن أذن لك فافعل ودليل ذلك عموما يعني قول الله عز وجل وأولي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والابن في الغالب سيكون أشد إخلاصا في الدعاء لوالديه من غيره والله أعلم مش كده؟ أي نعم سادسا من حقوق الآباء علينا بعد الموت إحداد المرأة على أبويه وهذا ليس بواجب حقيقة أن هذا ليس بواجب ولكنها إن أرادت حدادا على أبويها فلها ذلك لمدة أه ثلاثة أيام وإحداد المرأة على والدها أو على أمها مش معناه بالضرورة يعني أنها تلبس أسود مش بالضرورة لكن لا تتزين ثلاثة أيام لما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والحديث في الصحيحين من طريق زينب ابنة أم سلمة رضي الله عنها قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة بعد موت أبو سفيان بثلاثة أيام بنته أم حبيبة قالت هاتوا لي طيب فجاءوا بطيب فدهنت منه جارية عندها جارية صغيرة راحت دهنتها بالطيب ثم مست بعارضيها حطت ريحة على خديها بإيديها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة يبقى أبوك مات ممكن تحتدي عليه كم يوم ثلاثة أيام أبوك أخوك عمك ابنك أمك لكن زوجك حددك عليه قد إيه أربعة أشهر وعشر منزلة الزوج خطيرة إن الزوج من المرأة لبمكان مش معقول الراجل مات من جمعة وسعادتها لبسها الأحمر وحطها الأحمر وماشية تتغندر ده قمة ال... الجحود وعدم الوفاء مش كده لكن والدك أي حد غير زوجك هم ثلاث أيام بعد الثلاث أيام اتزيني وتهيئي وإذا دعاك زوجك لفراشه وتأبيت عليه بت والملائكة تلعنك أبوها ميت من ثلاثة أيام خلاص خلصت إحداد خلاص في الرابع زوجها طلبها للفراش تقول له لأ أصل أبويا ميت أنت ما عندكش إحساس والله أنت اللي ما عندكيش دين مش فاهمة دينك مش فاهمة دينك خمسة ولا ستة ولا سبعة سبعة سابعا من حقوق الوالدين علينا بعد الممات استرضاء الخصوم وإصلاح ما أفسد في حياتهما مات أبي وكانت بينه وبين عمي شحناء بينه وبين خالي شحناء بينه وبين السين من الناس شحناء وكان والدي فيها هو الظالم أعمل إيه أسترضي خصمه أرفع المظلمة اللي هو تسبب فيها أطلب من المظلومين بسببه العفو عنه والدعاء له مش كده مش النبي قال انصر أخاك ظالما ها أو مظلوما أبويا نصحته كتير وهو عاش يابا حرام عليك يابا ما ينفعش كده ظلم ما سمعش مات الأمر بقى في إيدي أنا أسترضي خصومه بقى أرد الأموال اللي كلها أرد الأمانات أقول لهم سامحوه ادعوا له هذا من حقي عليك إذا كان أبوك قد اقترف إثما فعليك أن تصلح ما أفسد إذا كان أبوك منع أخواتك البنات من الميراث فأعطاك وحدك ومنعهن فأعد الحق إلى أصحابه إنقاذا لوالدك من النار إنقاذا له من ظلمات القبر وزلات الصراط وعذاب يوم الوعيد هذا واجب عليك إذا كان قد أوصى بوصية جائرة لا تنفذها يا ابني لما موت كفني في حرير برك بي ألا تنفذ الوصية الحرام صح يا ابني أنا بنت لكم جامع في البلد لما موت ادفنوني في الجامع واعملوا لي ضريح ومولد وكل سنة اضربوا لي بومب في المولد ما تنفذش الوصية تقول وصية الغالي أقول لك الغالي ما كانش يعرف حاجة اوعى تنفذها قال لك وصيتي انت لوحدك تاخد نص التركة حرام إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أي نعم قال لك اوعى عمك تدخل له بيت بعد موتي اوعى أنا غضبان عليك اسمعش كلامه لا سيما إذا كان عمك من الصالحين لأن أبوك بيأمرك بقطيعة الرحم والله قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ده بيأمرك بالفساد ثامنا من حق الوالدين علينا بعد الموت إنفاذ الوعود أبويا وعد بوعد ومات قبل أن ينفذه وسنحت لي الفرصة لتنفيذ وعد أبي من حق عليك أن تنفذ وعدا وهذا أبو بكر الصديق ينفذ وعد النبي لجابر بعد موت النبي ده الوفاء الوفاء أخرج البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا سيدنا جابر كان مسكين أبوه مات ساب له تسع إخوات بنات وسابه مديون النبي قال له ما يهمكش لو مال البحرين جه الخراج هديك بقى فلوس هكذا وهكذا فلم يجيء مال البحرين حتى قبض رسولنا سيدنا النبي مات صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي عدة أو دين فليأتنا شوف الوفاء الوفاء قال جابر فأتيته فقلت إن النبي قال لي كذا وكذا قال فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة فقال خذ مثليها يبقى نفذ وعد النبي بعد موته خليك وفي كده مع والدك وكذا فعل عمر مع سراقة كلكم حافظين القصة سراقة بن مالك لما أدرك النبي في الهجرة والنبي قال له عمي عنا الخبر ولك سواري كسرى قال اكتب لي بهذا كتاب قال اكتب له يا أبا بكر النبي مات قبل أن يهزم الفرس وكذا الصديق مات والمعارك مشتعلة لكن الهزيمة القاسية القاسية على الفرس كانت في عهد عمر وجاءت الكنوز إلى المدينة فتحت صناديق ملآنة بالجوهر واللؤلؤ والذهب وإذ بعمر يرى سواري كسرى قال ابعثوا لسراقة أين سراقة قالوا خرج ببعض غنمه راعي غنم مسكين فجاء قال أتذكر موعدة وعدك النبي بها آه قال لي ما هلبسك سواري كسرى قال أنا أنفذ وعد النبي لك تعال البس سواري كسرى البس يبقى نفذ وعد والدك بعد موته لا سيما إن كان فيه حلال أو مباح ثامنا تاسعا من حقوق الآباء أو من البر بالآباء بعد الموت أن تنشئ لهما صدقة جارية ونقل الإمام النووي الإجماع على ذلك وصى أو موصاش من فلوسه أو من فلوس ابنه وأنا عارف بقى أقول إيه والأدلة أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم لا قال له من فلوسها ولا من فلوس غيرها ولا قال له وصت ولا ما وصتش إمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها قال له إح- لو كانت اتكلمت أنا علمي بيها كانت قالت لي اتصدق هي ما قالت هذا ظن قال له إيه تصدق عنه كذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم ما وصاش وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة وذكر منها صدقة جارية يبقى أنا والدي مات أمي ماتت من البر أعمل له صدقة جارية بقى يسيب لك ورث عشر تلاف جنيه عشرين ألف جنيه عمارة أو سيارة أو أرض وتبخل عليه إنك تعمل له صدقة جارية بمئة جنيه أو ألف جنيه تتمتع بماله وتبخل عليه ببعضه قمة الجحود يا أخي حتى لو لم يترك لك مال من الذي أنفق دماء القلب في تربيتك أبوك أمك أين البر عاشرا من البر بالآباء والأمهات بعد الموت إن ماتا وعليهما صيام صم عنهما أبويا كان مريض أفطر لأنه مريض مر... مرض يرجى برؤه شفي منه بعد ذلك تلكأ في الصيام جاءه الموت بغتة كده مات وعليه إيه؟ صوم وكان يجب عليه إيه؟ يقضيه أنا أعمل إيه النبي يقول لك روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ما يبقى دين لربنا صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك وروى البخاري أن النبي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه 11 من البر بالأب والأم بعد الممات أن تحج عنهما أن تعتمر عنهما شريطة أن تحج عن نفسك أولا أو تعتمر عن نفسك أولا طيب أنا أبويا مات ومعايا 15000 جنيه وأنا لسه ما حجتش ومش هطلع أحج لكن هدي الفلوس لواحد حج يحج عنه يمشي لا أحج عن نفسي الأول أنا الأول أنا أولا أي نعم روى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وصححه عن أبي رزين رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن يعني السفر قال احجج عن أبيك واعتمر وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رديف يعني راكب ورا رسول الله على الدابة فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه المرأة الوضيئة استفتي النبي الحديث ده فيه كلام كثير فجاء الفضل ينظر وتنظر إليه فجعل رسول الله يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر الفضل يبص لها كده وهي تبص له شاب وشاب النبي يلف عنق الفضل يروح مرجع وشه تاني وراكب ورا النبي وراح يحج أوليس في ذلك دليل على أن فتنة النساء أخطر فتنة على الرجال قول أنا بنتي اللهم صل على النبي لو عريانة في وسط 100 راجل ما خافش عليه والله انت ما راجل اصلا ده ربنا بيقول للصحابة في شأن كلامهم مع زوجات النبي أمهاتهم فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن تقول لي بنتي واثق فيها يا راجل خليك راجل بقى قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع طب ينفع أصلي على أبويا عنه يعني ما كانش بيصلي ينفع نصلي له لا الصلاة لم يرد فيها دليل لا طب ينفع نقرأ له قرآن ونهب ثوابه له لم أرى دليلا صريحا صحيحا عن رسول الله يفيد أنه فعل ذلك أو حث على ذلك أو أمر بذلك واللي خالفني يوريني فين اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف وحتى على بمعنى عند يعني ساعة الاحتضار مش بعد الموت ما النبي دفن كتير عمر قال الفاتحة ما حصلش ادعوا لأخيكم أه واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ده اللي النبي كان بيقوله لم أرى دليلا صريحا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنه فعل ذلك أو حث على ذلك أو أمر بذلك فإذا كان ذلك كذلك وكانت العبادات توقيفية فنرجح قول العلماء الذين قالوا بأن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت هناك من خالف وجاءوا بقياسات وأشياء بعيدة لكنهم مغلو لكنهم قولهم مرجوح مغلوب آه 13 ها آه 12 من البر بالوالدين بعد الموت أن تصل أهل مودة الأب والأم أبوك كان بيحب مين؟ عمتي أخته وإخواتي لا سيما البنات وكذا صل هذا البر حبهم ما تقطعهمش مش يقول لك خالتي وخالتك وتفرقت الخالات انت اخويا لما كنت عند امي وابويا انا بقالي بيت وانت بالك بيت انسى إيه الشياطين اللي بتالف هذه الامثال التي تقطع الارحام انت عاق ولد عاق اسمع روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب لقيه بمكه فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه شوف ابن عمر بيقبل على الراجل ازاي بيتحفه سلم عليه ونزل وركبه على الحمارة وراح قلع العمة وحطها على دماغ الراجل فقال ابن دينار يا ابن عمر أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير ده واحد من الأعراب يعني أكن واحد زي من جايب الفلاحين مسكين تدي له الحمار وتقلع العمة ليه كده يعني عايز يقول له اصرفه بدرهم إنهم الأعراب يرضون باليسير فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب أبوه كان صاحب أبويا أنا أكرمته عشان خاطر أبويا أبوه كان من أهل المودة ودا ودا لأبي وإني سمعت النبي يقول احفظ بقى سمعت النبي يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبي آه من البر بقى ده من أبر البر أصل وأهل مودة أبويا بعد موته فين ده ده ضايع والله النهاردة ضايع 13 من البر بالآباء والأمهات بعد الموت أن تواصل مسيرة الخير التي صار فيها أبويا كان ليه عمل من الخير بيعمله ما يتقطعش بموته أنا ماشي على نفس الطريق أمي كانت متعودة يعني آه، تفعل كذا وكذا من الخير للمساكين لكذا وكذا وسابت لي فلوس أوصل ده أواصل اوعوا تنسوا بقى قصة أصحاب الجنة في القرآن راجل صالح عنده ثلاث أولاد كان عنده جنة بستان فاكهة كبير أول ما يحصد ياخد التلت يبيعه وتلت يتصدق بيه وتلت كمان يرده في الأرض يعني يبيعه ويشتري بيه غلة وكذا وكذا ما شاء الله وربنا مبارك له جه مات أولاده قالوا لا إن أبانا كان رجلا طيبا وطيب بلغة المصريين النهاردة يعني عبيط تلت ال- تلت بتصدق بيه تلت ال... لا ده راجل طيب طب وبعدين لا احنا بقى والله ما يشوفوا منا حاجة ونتسحب بالراحة كده ها آه، بدون ما يحسوا بينا تحت جناح الليل ونحصد بدري بدري في الضلمة كده ومحدش يشوف حاجة اللي حصل ايه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون اللي حصل لهم ايه في الآخر يعني فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون ها فأصبحت كالصريم ربنا حرقها كالصريم سبحان الله فتابوا إلى الله عز وجل يبقى أخذ الدرس هنا أبويا بيعمل خير ما أقطعوش بموته لا أقطعه 14 من البر بالآباء والأمهات بعد الموت أن تخلف والدك بخير بعد موته مش مات آه سايب أمك لسه عايشة مراته واخواتي اهله يعني انا خالفت فيهم لا سيما لو كنت كبير وعدل مش كبير وخايب طب الكبير مايل مالكش دعوه بغيرك ولا تزر وازره وزر أخرى. شوف الواجب عليك انت وايه واعمله هذا ناخذه من حديث البخاري وهو في الصحيح حديث جابر لما النبي قال له اتزوجت يا جابر اه تزوجت بكرا ام ثيب قال له ثيب قال له الا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال له في عله لقد توفي ابي وترك لي اخوات صغار تسع بنات فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال أصبت ما حبيتش أجيب واحدة صغيرة في السن وبكر وحمقاء رعناء أنا عايز واحدة عاقلة رشيدة تربي يبقى سيدنا جابر شوف التضحية شوف التضحية ده بيتجوز أم لإخواته لاخواته البنات يا ابن البر انك تخلف اهل والدك او اهل والدتك بعد موتها بخير اي نعم 15 من البر بالوالدين بعد موتهما ان تستر عليهما تقعدش تقول ابويا كان بيعمل كذا وكذا يا سلام امي كانت بتعمل وتجيب البلاوي ليه الله ان الله ستير يحب الستر تفضح والدك ابويا كان فيه كذا وكذا وعمل كذا وعمل كذا ده ابوك لو كان بيفتخر بكده يبقى مش معافى والنبي قال كل امتي معافى الا المجاهرون رجل يذنب الذنب ويستره الله فيكشف ستر الله عنه انا عملت وعمل فاكر نفسه بورم هذا غير معافى انت كمان تعملها هذا عقوق فانتبه يا اخي الكريم انتبه ده خطير استر عليهما من بعد موتهما فهما أولى الناس بذلك منك أنت سبحان الله العظيم 16 وأخيرا من البر بالوالدين إذا حضرك أنت الموت أن توصي لهما إن لم يكن لهما نصيب في التركة لقول الله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمين؟ الوصية لمين؟ للوالدين طب أبويا وارث والنبي قال إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث من أهل العلم من قالوا أن الآية نسخت بهذا الحديث ومنهم من قال لا لم تنسخ بل واجب علي أن أوصي لأبي وأمي إن لم يكن لهما نصيب في التركة كأن يكون من العبيد مش من موانع الإرث إن العبد ما يرث في الحر أنا حر وعندي مليون جنيه وأبويا عبد وما عرفتش أحرره لو وصيت له يبقى اللي هياخده مني أو يورثه هيديه لمين؟ لسيده لأن اللي بيملكه يبقى ملك سيده فيمنع واضح؟ يبقى أنا أوصي ملوش ورث أوصي له هنا إيه كأن يكون كافر افرض واحد أبوه يهودي أبوه والولد أسلم وأبوه كحيان وصدمان وعدمان وحالته بالبلاء ولما يموت الولد أبوه مش هيورث فيه لأنه كافر الكافر ما يرث في المسلم ولا المسلم يرث في الكافر طب وبعدين ممكن أوصله بحاجة يأكل منها ويشرب من باب وصاحبهما في الدنيا معروفة ممكن ممكن هذا أيضا من البر بهما يبقى قلنا كم عنصر ها 16 عنصر شوف انت طبقت منها كم حاجة وأغفلت كم حاجة واسأل الله أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يعينك على البر واعلم أن البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت كن كما شئت كما تدين تدن آمين هل شراء هدية لأمي نقدمه على يوم 21 مارس ما تجيبلهاش هدايا في شهر مارس خالص يعني يبقى الراجل طول عمود الجامع كده وطول السنة مطلع عين والدته ويجي لك 21 مارس شايل لك منديل سمبوكسة بتعريفة وإزازة ريحة بشلن ومغلفها بتاع بلاستيك ست الحبايب يا حبيبي يا راجل يا راجل احنا بنأمرك انك تبر امك وابوك طول السنة طول السنة مش طول بعد موتها بقول لك ده لسه هو بحال بعد موتها كمان طول عمرك بر بر مش يوم في السنة ما هذه الم- الم- المهزلة العيد دين العيد ده دين مش دنيا لازم يكون في دليل ما عندناش غير عيدين الأضحى والفطر إنما الأم عيد والفلاح عيد و... لكل محافظة عيد وعيد جوازي وعيد ميلادي وعيد الحب سلام مش عارفين ايه اللي جاي تاني وعيد الطفولة وعيد المرأة وعيد ال... اللهم اهدنا يا رب
مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com